وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أهلا ومرحبا بكم في حلقة خاصة من قلوب من نور وهذه الحلقة حلقة فجر جديد احنا مقبلين على أشرف الأيام وأعظم أيام السنة كلها يوم عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا اليوم يعتق الله عز وجل فيه ما لا يعتقه في أي يوم من أيام السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكه فيقول ماذا اراد هؤلاء يوم عرفه يوم العتق الاكبر يوم عرفه هو اليوم الذي اكمل الله عز وجل فيه الدين واتم علينا فيه النعمه الحديث في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فسيدنا عمر قال لهذا الرجل اليهودي قد عرفنا ذلك اليوم قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة فيوم عرفة يوم عيد يا جماعة في معلومة يمكن الناس ما تعرفهاش كتير ان اول ايام العيد هو يوم عرفه بنص كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث في, صح في سنن النسائي باسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم يوم عرفه ويوم النحر اللي هو اول ايام العيد وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب يوم عرفه هو اليوم الذي اخذ الله تعالى فيه الميثاق على ذرية آدم الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني بعرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قال سبحانه وتعالى ألست بربكم قالوا بلى يوم عرفة هو اليوم الذي صيامه يكفر العام الماضي والعام القادم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يمكن أكثرنا دلوقتي سمعه في الأيام دي قول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أنا بقى عايز أقف معاك وقفة يمكن سمعت هذه الفضائل على مدى الأيام المباركات دي أيام العشر ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء يمكن سمعت المعاني دي لكن أنا عايز النهاردة من خلال معلومة مهمة جدا يوم عرفة يا جماعة ذكر في القرآن في موضعين في سورتين عظيمتين في جزء عام السورة الأولى سورة البروج والسورة الثانية سورة الفجر قال الله تبارك وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود اليوم الموعود ده اللي هو يوم القيامة وشاهد ومشهود قال رسول قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني قال اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة وشاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة طيب فين الموضع الثاني الموضع الثاني في سورة الفجر والفجر وليالي العشر الليالي العشر باتفاق المفسرين أو أغلب المفسرين على القول بأن الليالي العشر هي ليالي عشر الأول من ذي الحجة والشفع والوتر الشفع والوتر ابن عباس قال الشفع يوم الأضحى اللي هو يوم النحر اللي هو يوم عشرة أول أيام العيد والوتر هو يوم عرفة طيب إيه الفايدة ذكر في القرآن في هذين الموضعين لو تأملنا الصورتين نعرف الجدول العملي والمطلوب مننا إيمانيا في هذه في هذه الأيام المباركات وفي يوم عرفة على التحديد تعالوا كده ناخد عشر نقاط وعشر أعمال وعشر معاني إيمانية تضمنتهم سورة البروج خاصة كل معنى منهم عايزك تعيشه عايزك تطبقه في يوم عرفة أول معنى قال الله تبارك وتعالى والسماء ذات البروج ناخد, ناخد فاصل ونعود إن شاء الله في تحليل سورة البروج
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة يا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
عدنا بحمد الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين نقف هذه الوقفات مع سورة البروج لأنه يا جماعة أكيد في علاقة ما بين المقسم والمقسم عليه يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بالسماء ذات البروج وباليوم الموعود قلنا اللي هو يوم القيامة وشاهد ومشهود الشاهد قلنا يوم الجمعة والمشهود اللي هو يوم عرفة ربنا بيقسم بدول وبعدين يقول قتل أصحاب الأخدود أصل قصة أصحاب الأخدود بتديني المعنى الأول اللي أنا محتاج إن أنا علشان أعيش معنى الفجر الجديد في يوم عرفة الصفحة الجديدة علشان ربنا يعتق الرقاب في يوم عرفة علشان نخرج من هذا اليوم وإحنا محيت ذنوبنا إحنا محتاجين أول معنى كان عند أصحاب الأخدود اللي هو معنى البذل معنى العطاء معنى التضحية اللي بينبعث عن اليقين تتصوروا ان ناس تلقى في نار النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود هؤلاء المجرمين هؤلاء الظلمة هؤلاء الجبابرة يقتلوا أهل الإيمان ويلقوا بهم في الأخدود ده في النار دي اللي سعرت من أجلهم وهم بيقينهم وهم بإيمانهم لا يتزعزعوا انت عايز تعتق يوم عرفة انت عايز اليوم الموعود تاخد ثوابه وتاخد النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى يصطفي بها اهل الايمان رقم واحد لازم يبقى عندك يقين لازم تدلل على اليقين ده بشيء من براهين الايمان اقول لك على شيء عملي على طول علشان تدلل بيه على الايمان تصدق بصدقه تصدق بصدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة برهان الصدقة برهان الإيمان الصدقة هي البرهان على اليقين إن أنت بجد عندك استعداد إن أنت تعمل أي شيء بس ربنا يغفر لك في هذا اليوم العظيم يوم العتق الأكبر قصة أصحاب الأخدود خدنا منها أول معنى إيماني عايزين نعيشه في يوم عرفة فعايزين نتصدق بصدقة أيما كانت المهم إن تبقى فيها برهان الإيمان قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد إشمعنا ربنا قال اسمه العزيز واسمه الحميد في الدلالة على الإيمان اللي كان في صدور أصحاب الأخدود واللي احنا عايزين نحصله علشان يبقى اليوم المشهود مشهود لينا يوم القيامة إن شاء الله شوف أول ما تشوف اسم الله العزيز اعرف على طول إن ربنا سبحانه وتعالى يريد منك في الموضع ده ذل وانكسار أصل طالما ربنا هو العزيز صفة من صفات الجلال لله سبحانه وتعالى يبقى بيطالبك بعكسها ايه ربنا سبحانه هو القوي يبقى بيطالبك بان انك تتضاعف له تنكسر له تخضع له يبقى المعنى الثاني انا عايزك تجسد هذا المعنى اللي هو ركن العبودية الذل التام لله تبارك وتعالى علشان هو عزيز فالمطلوب ان انت تبقى ذليل طب قول لي على شيء عملي هقول لك على شيء عملي يبقى في تجسيد للمعنى ده عايزك تسجد أثناء الصلوات النوافل اللي انت تكثر منها بالذات في اليوم يعني في وقت الضحى ما بين الظهر والعصر وانت ساجد يبقى اسجد واقترب وتذلل وتودد لله العزيز فذلك ده يبقى أعظم أعمالك يوم عرفة رقم ثلاثة قال العزيز الحميد لما تشوف اسم الله الحميد ده صفة من صفات الجمال هو المحمود لذاته سبحانه وتعالى يبقى ربنا بيطلبك يطلبك بانك تلهج بحمده يبقى المعنى الثالث اللي احنا محتاجين نحصله في يوم عرفة ان انت تتودد للرحمن بكثرة الحمد والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في العشر وبالتالي يبقى يوم عرفة من الأعمال المهمة جدا فيه بكثرة الثناء على الله قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن يعني في أيام العشر ومنها يوم عرفة فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير يبقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثناء على الله عز وجل وشكر الله تبارك وتعالى يبقى المعنى الثاني الأولاني كان إيه التضحية والبذل والعطاء واليقين وقلنا نتصدق المعنى الثاني قلنا ذل وانكسار أسجد واقترب المعنى الثالث حمد لله تبارك وتعالى يبقى لسانك لا يفطر من الشكر والثناء لله تبارك وتعالى بعدين ربنا قال ايه الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد يعني ربنا شاهد على كل تصرفاتنا وعلى كل حركاتنا وعلى كل سلوكياتنا فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى شاهد على ذلك يبقى ربنا بيطلبك بالمراقبة يعني ايه بالمراقبة يعني ان انت في اليوم ده بالذات خد بالك قوي وتحفظ قوي علشان في بعض الاثار ان من حفظ في هذا اليوم سمعه وبصره ولسانه غفر له يبقى انا محتاج ان انا اتحفظ اصل ربنا شاهد على اللي انا بعمله على اللي انا بسمعه على اللي انا بتكلم بيه على اللي انا باصص ليه عشان كده بنقول يبقى في اليوم ده حاول تتحفظ حاول ان انت ما تتحركش كتير اللي يستطيع انه يعتكف في هذا اليوم خير وبركه مفيش سنة اسمها الاعتكاف يوم عرفة لكن لو انت عايز تقعد تعتكف المرأة تقفل على نفسها وتحاول انها تغتنم الوقت ده في طاعة الرحمن علشان خاطر الله شهيد فربنا شهيد على تصرفاتنا وعلى أعمالنا فعايزين ربنا سبحانه وتعالى إذا اطلع على القلوب يلاقي فيه إقبال يلاقي فيه تضرع يلاقي فيه ذل وانكسار وإخبات ليه سبحانه وتعالى فإذا حفظنا سمعنا وبصرنا وآذاننا وحفظنا ألسنتنا يبقى إن شاء الله نبقى على رجاء المغفرة بإذن الله تبارك وتعالى استفدناها من إيه؟ والله على كل شيء شهيد شوفوا بعديها ربنا يقول إيه؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب ولهم عذاب الحريق ناخد منها إيه دي بقى؟ هاخد منها حاجة عجيبة جداً هاخد منها العمل الخامس اللي هو حسن الظن بالله انا عايزك في اليوم ده تبقى ظنك في ربك انه ان شاء الله مش هيضيعك وان شاء الله هيغفر لك الناس في الموقف أسوأ واحد منهم كان بعض السلف كده ينظر للناس وهم في يوم عرفة وكلهم بيستغيثوا فيقول من أسوأ هؤلاء من أسوأ واحد في دول قال الذي يظن أنه لن يغفر له حسن الظن جبناها منين جبناها من انه كلام ابن عباس قال فتنوا اولياءه فتنوا المؤمنين والمؤمنات وقتلوهم وحرقوهم ثم رجا لهم التوبة يعني ما قالش ان الذين ان الذين آآ آآ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ما قالش إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم ما قالش كده إنما قال إيه ثم لم يتوبوا رجا لهم التوبة حتى المجرمين دول آه أحسن الظن بالله عايزك تحسن ظنك في ربك الله يقول أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر وأنا في النقطة دي اسمحوا لي بس ناخد الأثر المهم جدا ده اللي ذكره بلال بن سعد في الحلية تتصوروا الموقف ده قال بلال يأمر الله تعالى بإخراج رجلين من أهل النار اتنين كان كتب عليهم ان هم يكونوا في النار ربنا يؤمر ان الاتنين دول يطلعوا قال فيخرجان بسلاسلهما وأغلالهما فيوقفان بين يديه فيسألهم ربنا فيقول لهم كيف وجدتما مقيلكما ومصيركما أخبار النار إيه فيقولان شر مقيل وأسوأ مصير عذاب شقاء بلاء والعياذ بالله فيقول بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد انتوا اللي عملتوا كده في نفسيكم فيأمر الله بهما إلى النار فأما أحدهما فيمضي بسلاسله وأغلاله حتى يقتحمها ربنا يقول ارجعوا تاني للنار فأول واحد ياخد بعضه ويقذف بنفسه في النار التاني يقعد يتلفت الملائكة واخدينه الزبانية يأخذوه للنار يقعد يتلفت يمين يتلفت شمال فيتلفت فيأمر الله تبارك وتعالى بردهما ارجعوا فيقول للذي غدا بسلاسله وأغلاله حتى اقتحمها اللي حدث بنفسه في النار ده فيقول ما حملك على ما فعلت عملت كده ليه بصوا الكلام بقى فيقول يا رب قد ذقت وبال معصيتك هو أنا لسه هخالف أمرك أنت قلت إن أنا أرجع تاني للنار وأنا خلاص عرفت يعني إيه ذنوب وعرفت يعني إيه معاصي ما كنت لأتعرض لسخطك ثانية ويقول للذي مضى يتلفت وانت قاعد بتبص يمين وشمال ليه ما حملك على ما صنعت فيقول لم يكن هذا ظني بك يا رب انا ما كانش ظني ان انت يا رب هترجعني للنار تاني قال فما كان ظنك قال كان ظني حيث اخرجتني منها حيث اخرجتني منها انك لا تعيدني اليها قال إني عند ظنك بي فأمر بهما فصرفا إلى الجنة الله على حسن الظن بالله الله على حسن الرجاء في الله تبارك وتعالى يا جماعة إن شاء الله هيغفر لنا وإن شاء الله يكفر سيئاتنا وإن شاء الله هتبقى فجر جديد في حياتنا من أول يوم عرفة عايزين ندخل بروح التحدي دي عايزين ندخل بروح المنافسة دي عايزين إن شاء الله بإذن الله تبقى البداية الجديدة في حياتنا من يوم عرفة يوم ما تكفر سيئاتنا وتعتق رقابنا في يوم العتق الأكبر سادس حاجة ربنا سبحانه وتعالى بعد آية الفتنة دي راح قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير يبقى بيطالب بإيه؟ بيطالب بإنك في اليوم ده تجتهد تجتهد في العمل الصالح تدلل على إيمانك بربك بأعمال صالحات في سورة الفجر لما ذكر ذكر المعاني دي قال لنا على بعض الأعمال الصالحات كلا بل لا تكرمون اليتيم إكرام اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين عايزين نفطر مسلمين ونفطر غلابة في يوم عرفة ده علشان يبقى بإذن الله عمل صالح وقربة إلى الله تبارك وتعالى عايزين نشغل نفسينا بهذا علشان يبقى بجد آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير بعدين قال إن بطش ربك لشديد لما تسمع الآية دي إيه المطلوب منك إنك تشتغل وتعمل وتبقى خايف وتبقى وجل وجل ما هو كده الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون خايفين لحسن الأعمال ده لحسن صيام الأيام دي لحسن الأعمال الصالحات اللي احنا بنتقرب بيها دي إنها لا تقبل إن بطش ربك لشديد فيا رب تقبلها منا ويا رب خذ بأيدينا ونوصينا إليك أخذ الكرام عليك وربنا مش هيضيعنا يبقى مطلوب خوف على عدم قبول العمل لأن بطش ربك لشديد تمانية شوفوا بقى المعنى الجميل ده بعدها قال إيه إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ابن القيم بيقول فيها معنى ما أجمله بيقول ربنا قال يبدئ ويعيد وبعدها قال غفور وودود عارفين يعني ايه يعني هو اللي بيبتدي بالمغفرة فيغفر لك وهو اللي بيبتدي بالحب فيحبك يحبهم ويحبونه المطلوب من غفور وودود طالما هو غفور يبقى استغفر له وابدأ بالاستغفار واعرف انك حتى لو اذنبت واستغفرت يغفر لك ولا يبالي يبقى كعمل مطلوب مننا نلهج بالاستغفار في هذا اليوم وكعمل محتاجين ان احنا نتودد للودود اصل ربنا سبحانه وتعالى الجماعة اللي بيتوبوا ليه بيحبهم انه يحب سبحانه وتعالى التوابين ويحب المتطهرين ربنا بيحبهم ربنا سبحانه وتعالى بيقبل عليهم عشان كده محتاجين ان احنا في اليوم ده نكثر من الاستغفار عشان غفور ونكثر من التحبب تعرف تتحبب تعرف تتحبب وتتودد لربك تتودد له بأي عمل صالح قربة لله تبارك وتعالى أصل ودود تعرف في ليلة عرفة في الثلث الأخير تصحى كده ودينا بيقول لك البرنامج عايزك في الليلة ليلة عرفة والليلة اللي هي الليلة القادمة مش هذه الليلة لا الليلة اللي بعديها الليلة دي عايزك تنام كويس ويا ريت بقى تصحى كده قرب الفجر تصلي وردك من الليل وفي الثلث الأخير تستغفر والمستغفرين بالأسحار وانت بتستغفر كده تودد هو ربنا بيقول لك هل من سائل تقول له يا رب حاجتي أنت أنا عايز إنك تحبني يا رب يا رب لا تجعل في قلبي حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك يا رب حبني يا رب تعرف تقعد تقولها كده بالمرات تقولها عشرين مرة مئة مرة يا رب حبني يا رب حبني يا رب اكتب لي في يوم العتق الأكبر أن أعتق يا رب اكتبني اكتب لي ثواب الحج يا رب قد حبسني العذر فلا تحرمني الأجر يا رب معذور كان نفسي أبقى معاهم كان نفسي أخد ثوابهم فيا رب بنيتي يا رب بنيتي أتاجر معاك يا رب بنيتي يا رب ما تحرمني نية المرء خير من عمله عايزك في الوقت ده تقعد تتحبب لربنا سبحانه وتعالى كده يأذن عليك الفجر تبقى في أوائل الصفوف ولو عايز بقى لو انت مفضي نفسك تقعد من الفجر لغاية المغرب لغاية المغرب في المسجد زي ما قلنا كده نوع من الاعتكاف الجزئي يبقى بها ونعمت من أول صلاة الفجر تبقى في الصفوف الأولى وتاخد ثواب ثواب أهل الصفوف الأول وتبقى رايح وتاخد معاها نية جميلة قوي وانت رايح تصلي علشان من أتى صلاة فريضة فأجره كأجر الحاج واحنا موضوع الحج ده مأثر فينا بقى فعايزين ناخد ثوابهم فتاخد ثوابهم بإيه؟ بكل صلاة هتروحها فريضة هتاخد ثواب بالحج وبجلسة الشروق لأنه هتبقى عمرة وحجة تامة تامة تامة فهنصلي الفجر وهنقعد في مصلانا للي مش هيعتكف يعني يقعد لغاية الشروق ويصلي في وقت الضحى ركعتين عايزين اليوم ده نعمل بقى أعمال كبيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الضحى ركعتين أو أربعة أو ثمانية عايزين نصلي الضحى في اليوم ده ثمان ركعات علشان يبقى أسجد واقترب ونتذلل لله تبارك وتعالى يبقى عمل جليل نتقرب به لرب العالمين في الوقت انت نايم كويس بقى فانا عايزك ما تنامش خالص في يوم عرفة علشان نبقى متنقلين من عبادة لعبادة اعظم العبادات يوم عرفة هنعملها ايه عايزك تمسك وردك ولو معاك ختمة وقربت تخلصها ويا ريت بقى الناس اللي شغالين في قراءة القرآن من اول العشر يبقى ان شاء الله نختم على عصر يوم عرفة علشان يبقى إن شاء الله الوقت ما بين العصر والمغرب نجعله دعاء يبقى تبتدي تشغل نفسك بالقرآن وبعدين تتنقل من قرآن لإكثار في التسبيح والتهليل والتحميد ولسه قايلين الشكر لله سبحانه وتعالى ما بين ان انت تتنفل ببعض الصلوات كيفما كان وكل شوية تدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يمدك بالحول والقوة وتشتغل في الدعاء يبقى ما بين ذكر ما بين دعاء ما بين قراءة قرآن الناس تبقى من قبلها باعت انت الصدقات مع مين من الناس سين من الناس انه يتصدق بصدقة انت في الايام دي حاول تشوف اي حاجة من الحاجات اللي موجودة ومنتشرة من كتيبات او من شرايط وتوزعها على الناس عشان الناس تبقى مركز يبقى عملت دعوة عشان اجرك يضاعف يا ريت تساهم في مائدة في اليوم ده انه تفطر فيها الصايمين يوم عرفة يبقى انت بتساعد برضو في هذا العمل الطيب عشان نكثر عشان عايزين نتصدق وعايزين نتعبد الله سبحانه وتعالى بأفضل العبوديات في هذا الوقت الشريف يجي الكلام ده لغاية مثلا الظهر عندنا من وقت الظهر العصر لازم تاخد بالك من النوافل في اليوم ده كويس قوي الركعتين اللي قبل الفجر أربع ركعات قبل الظهر أربع ركعات بعد الظهر عشان هو يوم العتق الأكبر والنبي بيقول صلى الله عليه وسلم اللي يصلي قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع حرمه الله على النار أربع ركعات قبل العصر علشان ان تبقى دخلت دخلت تحت رحمة الرحيم الرحمن رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة ما بين الظهر والعصر كمل ختمتك برضو تنقل ما بين الذكر وما بين العبادات اللي انا ذكرتها ليك قبل بين العصر والمغرب بقى الهج بالدعاء وعايز دعاء وبكاء زي ما هم هناك واقفين واستشعر المعاني وطول الوقت تقول يا رب قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الاجر عشان تبقى حجيت بقلبك يمكن ربنا يكتبها لك وانت موجود ان اناسا بالمدينة خلفنا ناس كانوا عذروا ما قدروش يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سلكنا واديا ولا شعبا الا وهم معنا حبسهم العذر فيا رب ما تحرمنا يا رب ما تحرمنا من اجر حج هذا العام يا رب اكتبه لنا في ميزان الحسنات بقلوبنا إن شاء الله نبلغ وما ذلك على الله بعزيز إحنا بنحسن الظن في الله تبارك وتعالى كان العمل الثامن الاستغفار غفور وكان العمل التاسع التودد عشان ربنا قال غفور وودود وبعد كده ربنا قال إيه ذو العرش المجيد المجيد اللي ليه العلو والعظمة سبحانه وتعالى لما تسمع اسم الله المجيد يبقى أنت المفروض أن أنت كمسلم يبقى لك المجد بانتمائك لهذا الدين يبقى لازم عشان يبقى ليك مجد عشان تبقى ليك العلو ده مش العلو بقى في الأرض اللي هو أن أنا عايز أبقى فلان لا أنا عايز أبقى أكرم الناس عند رب العالمين عشان أوصل أبقى أكرم الناس يبقى لازم أبقى من المتقين وعشان أوصل لده محتاجة علو همة محتاجة علو همة الأعمال اللي أنا قعدت أتكلم فيها دي كلها عايزة واحد يستعين بالله سبحانه وتعالى وعلشان خاطر يركز اليوم ده اقفل الموبايل ما تكلمش حد من الفجر لغاية المغرب حجم تماما كل ارتباطاتك اليوم ده تفرغ تماما لعبودية الله تبارك وتعالى تعبد ربك سبحانه وتعالى بكل ما تستطيع وتبتل إليه تبتيلا يعني وانقطع له انقطاعا يبقى تركيز تام في العبوديات دي كلها علشان نفوز بهذه الغنيمة العظيمة يوم العتق الأكبر ويبقى فجر جديد في حياتنا ربنا سبحانه وتعالى لو تلاحظوا في سورة البروج ذكر المجد مرتين علشان يبقى المفتاح علو همة فقال ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد يبقى ذكر نفسه بالمجد وذكر القرآن بالمجد وكأن المفتاح من هنا عايز تعلو هو كده إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين العلو هيبقى بإيه؟ بالقرآن بالذكر للرحمن لأنه قرآن مجيد فالعلماء قالوا لأنه يمجد به كل من ينتمي له كل واحد من أهل القرآن يبقى في عز ويبقى في رفعة ويبقى في أعلى ما يكون بين الناس لأنه من حملة القرآن لأنه بيعمل بالقرآن فهو مجيد علشان كده فالمعنى لو خدنا النقاط العشر سريعا الناس اللي كانت بتكتب معايا علشان خاطر عايزين نطبق قلنا ايه واحد قلنا يقين وقلنا بالتصدق عايزين ندلل عليه اتنين انكسار قلنا اسجد واقترب الشكر قلنا عايزين نلهج بحمد الرحمن كثيرا اربعة المراقبة لانه ربنا سبحانه وتعالى شهيد عايزين نتحسس قلوبنا ونبقى مركزين تماما في اليوم ده بالذات ان احنا أصفى ما يكون لله تبارك وتعالى خمسة نحسن الظن إن شاء الله هنكتب في العتقاء إن شاء الله هيغفر لنا ستة الإيمان والعمل الصالح وقلنا من الأعمال الصالحة عايزك تعمل صنائع معروف عايزك تحاول تدي ناس تكفوا اليتيم أو تعمل أي عمل من الأعمال اللي فيها تعدي للمنافع للغير علشان خاطر ثوابك يبقى أكبر هو ده المتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى سبعة قلنا خوف ووجل يا رب تقبلنا يا رب هنعمل قصارى جهدنا بس تقبلنا وخذ بأيدينا يا رب تمانية عايزين نلهج بالاستغفار وننوع من صيغ الاستغفار استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عايزك تتودد للرحمن وقلنا بداية التودد من ليلة عرفة في الدعاء في الصحر علشان نتقرب ون... ونحس بلذة العبودية في هذا اليوم العظيم وكانت عشرة علو الهمة سبحان الله في سورة الفجر مش احنا قلنا هم سورتين في سورة الفجر تلاقي نفس المعنى شوفوا هناك يقول ايه السماء ذات البروج البروج اللي هي الكواكب نور سبحان الله كأن ربنا بيقول لنا يا جماعة والله اليوم ده فجر جديد في حياتك فجر جديد في حياتك الليالي العشر دي بداية لكل واحد عايز يركز وعايز يرجع لربنا سبحانه وتعالى فجر جديد في حياتك والفجر وليال عشر والشفع والوتر الشفع والوتر زي ما قلنا كده يوم الأضحى ويوم عرفة اليومين دول يبقى ليهم مكانة خاصة وليهم مزية خاصة عايزينهم فجر جديد في الحياة تنبيه مهم قوي يا جماعة بعد يوم عرفة الناس بتتلهى تماما بقى يوم العيد فاليوم ده اليوم ده مش عايزينه آخر يضيع مننا ده آخر أيام آخر أيام العشر فعايزين نركز فيه برضه بالعبوديات اللي في يوم العيد نفسها عايزين نكثر فيه من الذكر وعايزين نكثر فيه من الطاعات وربنا سبحانه وتعالى يتقبل اديناكم برنامج عملي وقلنا واتفقنا على عشر نقاط ويلا كلنا من دلوقتي نشحن البطارية علشان خاطر يبقى فجر جديد في حياتنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه يا رب يبقى فجر جديد في الحياة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم